الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد لا زلنا إخواني في الله وأحبائي في الله ورفقائي في طريقنا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا زلنا في رحلة تقبلني يا رب واقفين على أبواب رحمة ربنا بندق بكل قوتنا وبنقول اقبلنا يا رب هتعرف يعني ايه توبة هتعرف يعني ايه توبة يا كل واحد نفسه يتوب أو تاب مش هتعرف يعني ايه توبة غير لما تشوف واحد دخل قبره ونزل قبره والقبر بدأ يضيء عليه والدنيا ضلمة ودخل عليه ملكين شداد وبدأوا يجلسان لسانه وينتهرانه ويقول له من ربك انطق لازم تنطق نجاتك كلها متوقفه على انك تنطق ولسانه اتعقد وما عادش قادر ينطق ومع وخلاص هيفشل في الامتحان هيسقط في اول امتحان واخطر امتحان من امتحانات الاخره خلاص والقبر ده وهتضيق حتى تختلف اضلاعه وفجاه يتبدل الوضع والقبر يتفتح تاني ويفتح له مد بصره تاني ولسانه ينطلق تاني ويقول ربي الله والملائكه يتوددوا معاه تاني والقبر ينور وريحه الجنه تيجي ليه اصله تاب اصله بعد ما مشي في طريق معصيه ربنا رجع وتاب كان هيضيع بس تاب عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوفي واحده عصت ربنا وهي يوم القيامه بتتسحب على وشها لنار جهنم وملائكه سود الوجوه غلاظ معهم مقامع من حديد كل ما بتيجي تقاوم او تصرخ او تعمل اي حاجه او تلجا او تصرخ لاي حد يضربوها بمقامع الحديد وفجاه الملائكه دي تسيبها وتيجي ملائكه تانية بيد الوجوه وشوشها منوره مصفره الوجوه الوجوه وترفعها وتكرمها وتعززها ازاي اصلها تابت اصلها كانت هتضيع بس تابت كانت هتضيع بس ربنا انقذها بتوبه في حياتها عمرك ما هتعرف يعني ايه توبه غير لما تشوف واحد وهو جاي يعدي من على الصراط هو جاي يعدي من على الصراط والسنه اللهب بتسفع عن الجنبين والكلاليب والخطاطيف بتتهدده وهو مرعوب ويجي لسان لهب ياخده لتحت يتعلق بالصراط وهو متعلق السنه اللهب وظلام جهنم كله تحته لو سقط هيسقط في قاع جهنم اللي ملوش قرار لو سقط هيسقط في بحر من الجحيم والعياذ بالله وهو متعلق وفجاه يجي واحد ياخد ايده ويقومه وينطلق على الصراط لحد ما يعدي الصراط ازاي ازاي ده حصل ازاي اصله تاب اصله كان هيضيع بس تاب الى الله سبحانه وتعالى عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوفي بنت عملت كل الكبائر عملت اي شيء مما يغضب الله وهي واقفه على الميزان بيتوزن اعمالها وسيئات ورا سيئات ورا سيئات وهي واقفه مشدوها مش قادره تتخيل خلاص كفه السيئات طبت خلاص ضاعت خلاص ملائكه العذاب هياخدوها لجهنم خلاص خسرت بنى على وشها حسره لو اتوزعت على اهل الارض تفيض وهي في الموقف ده فجاه يجي حسنات على حسنات على حسنات ويجي الذنوب اللي اتحطت في كفه السيئات كلها تقوم محطوطه في الحسنات ليه اصلها تابت اصلها تابت من كل الذنوب اللي كانت بتعملها فربنا بدلها بدل لها كل سيئاتها حسنات وربنا سبحانه وتعالى اعطاها حسنات على حسنات يعني ايه اصلها كانت هتضيع بس تابت عمرك ما هتعرف يعني ايه توبه غير لما تشوف واحد بعد ما عدى الصراط ونجا من مهالك الصراط ودخل القنطره وهو بيجري على الجنه يلاقي واحد ماسك فيه انت ظلمتني انت كنت السبب في ضياعي انت اللي عملت فيا هات حسناتك كلها حسناتك مش هرضى غير ان انا اخد حسناتك كلها يبص في الجنه هيتحرم منها خلاص هيشهر افلاسه على القنطره كل حاجه هتضيع منه جهنم اللي عدى من عليها من على الصراط هيرجع لها تاني وهو في القهر ده والحزن ده والالم ده يلاقي بيعرض على ذلك الرجل المظلوم بيعرض على انه ياخد قصر من قصور الجنه المنيفه مقابل انه يعفو عنه الناس كلها واقفه مذهوله اشمعنى ده ما ده وده وده ربنا ما عرضش على المظلومين بتوعهم قصور في الجنه اشمعنى ده اصله تاب كان هيضيع بس تاب بس تاب يا جماعه مش هنعرف يعني ايه توبه غير لما نشوف التائب كان هيروح فين في القبر وراح فين كان هيروح فين في يوم القيامه وراح فين عمرك ما هتعرفي يعني ايه توبه غير لما تشوف التوابات عمرك ما هتعرف يعني ايه توبه غير لما تشوف التائبين يوم القيامه واكرامهم ورفعتهم ونجاتهم لما تشوف اتنين واحد عمل نفس الذنب وما تابش وواحد عمل نفس الذنب وتاب وتشوفي ده اتعاملت اتعاملت يوم القيامه ازاي ودي اتعاملت يوم القيامه ازاي هتعرفي يعني ايه توبه هتعض على ايدك هتتمنى انك ترجعي وتتوبي هتتمنى انك كنت تتوب لربنا كل يوم الف مرة يا جماعة سمعتوا بقلوبكم ده ربنا ولا لسه سمعت بقلبك ربنا وهو بيقول لبيك امتي ولا لسه سمعت بقلبك الملك وهو بيقول لبيك لبيك عبدي ولا لسه اللي وقفوا على الباب وقالوا قبلنا يا رب يقينا سمعوها بقلوبهم انما اللي لسه يا جماعة اللي لسه متردد يسمعها عايزين نسمعها كلنا يا اخواني احنا دخلنا في المرحلة الثانية من دورة التوبة او دورة ازاي تتوب صح او توب صح او كيف تتوب ازاي نتوب ازاي نعدي محطات التوبة بدأنا المرحلة الثانية مرحلة مواجهة النفس وان كانت المرحلة الاولى مرحلة اليقظة لازم كل شوية ندخل فيها تاني ولازم كل شوية نعيدها تاني لازم نفضل صاحيين دخلنا في المرحلة الثانية مرحلة مواجهة النفس الشعار بتاعها لحد امتى لحد امتى ومش هنسيبها ان شاء الله غير لما كل واحد مننا يعترف بذنوبه يعني ايه يعترف موضوع جاي لحد امتى لحد امتى امبارح اتكلمنا لحد امتى هتفضل تخسر انت ما انتش عارف انت بتخسر قد ايه انت مش عارفه الخسائر اللي في دنيتك ودينك واخرتك وقلبك ونفسيتك ونعم ربنا عليكي انت مش عارفه انت بتخسري قد ايه لازم نزيف الخسائر يقف لازم لازم امبارح كان لحد امتى هنفضل نخسر النهارده يا جماعه لحد امتى هنفضل نعيش مهددين لحد امتى كل ذنب عملته وكل ذنب لسه هتعمله انت مهدد بيه بسببه في ثلاث حاجات يا اما الذنب ده ذنب ذنب انا مش بتكلم عن الذنوب كلها ذنب ذنب يا اما ت- مهدد بانك تعاقب بيه في الدنيا يا مهدد انك تلقاه في سوء خاتمه والعياذ بالله تموت عليه يا مهدد انك تعاقب بيه في الاخره والعياذ بالله في القبر او القيامه او النار يعني ايه انت بتعقدني ليه انت ما تعرفش يعني ايه انسان مهدد ما جربتش واحد اتحكم عليه في قضيه وهيتسجن ومهدد ان تنزل قوه تقبض عليه في اي لحظه ما جربتيش احساس ان واحده مهدده انها تتفصل من شغلها ومتوقع قرار الرفض يصدر في اي لحظه ما جربتوش احساس دوله مهدده ان دوله قويه تعتدي عليها او دوله قويه ت- تقصفها ومهدده في اي لحظه ان هي ان هي تقصف بهذه الدوله طبعا ربنا سبحانه وتعالى مش هيعتدي على حد ربنا لا يظلم احد ولكن الظالم هو العاصي اللي اعتدى على نفسه يا جماعه احنا مهددين احنا مهددين بكل ذنب عملناه مهددين انا مهدد ازاي انت بتتكلم ازاي انا الذنوب دي عملتها من زمان وسبتها وخلاص ربنا ما عاقبنيش عليها انت بتفتح الملفات القديمه ليه انت جاي تقول ان ذنوب اعدادي انا ممكن اعاقب بيها دلوقتي وبعد 20 سنه وذنوب ثانوي ممكن تعاقب بيها الوقت وبعد 20 سنه وذنوب جامعه ما راحتش وذنوب السنه اللي فاتت والشهر اللي فات وذنوب امبارح يا جماعه يا جماعه اصل الذنب ده مش واحد كسر اشاره مرور ومحدش شافه وعدت الذنب ده مش واحد سرق حاجه من المحل اللي جنب بيتهم وطلع البيت قعد قلقان طول اليوم احسن حد يكتشف انه سرق وعدت محدش شافه وحد خد باله لا يا جماعه ربنا مش معاه كده احنا مش يهود اليهود هم اللي ده فكرهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول اليهود بيقولوا ان مدام ربنا ما عاقبناش على شتمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا احنا ما كناش غلط ولا بنعمل جرم ولا حاجه لا يا جماعه ده ربنا شايفك ده ربنا شايفك ده ربنا كان يراك في كل معصيه انت عملتها وشايفك عارف يعني ايه اللي دخلت سجاره ربنا شايفك شايفك وانت بتعد الفلوس اللي في جيبك تحسب بيها دي سجاره أج- علبه اجنبي ولا مصري وشايفك وانت بتبص بعينك بتدور على كشك سجاير اقرب كشك وشايفك وانت رايح وبتطلع الفلوس بتديها للراجل وشايفك وانت بتاخد علبه السجاير بايدك الثانيه وشايفك وانت بتلف السلوفان وبتشيله وشايفك وانت بتطلع سيجاره وشايفك وانت بتفتح الولاعه وشايفك وانت بتسحب اول نفس وشايف نفس نفس داخل صدرك وخارج منه شايفك شايفك يا جماعه لا يا جماعه الذنوب لا تسقط بالتقادم الحقيقة دي لازم نخرج بها من درس الليلة بإذن الله الذنوب لا تسقط بالتقادم يعني ايه مش حكيت لكم على الراجل اللي ابنه شال ايده وضربه بالقلم قدام الناس الناس جم يضربوا ابنه قال لهم سيبوه انا من عشرين سنة ضربت ابويا في المكان ده هو نفس القلم الذنبنا نزلت عقوبته بعد عشرين سنة يعني ممكن الواحد يتعاقب على ذنب من عشرين سنة عمله ممكن طب ربنا ليه ما عاقبنيش عليه فورا لان ربنا حليم حلم عليك حلم عليكي يمكن تتوبي النهاردة يمكن تتوبي بكرة وانت ما بتتوبش ما بتفوقش بتسيب بس مش بتتوب ما بتتوبش من ذنب ذنب انت عملته اللي مات وهو بيزني مش اول مرة كان يزني ده زنى قبل كده عشرات المرات اللي مات وهو في حمام سباحة في حفلة وبيسمع دي جي كانش اول مرة يسمع معازف اللي مات وهو بيشرب مخدرات ما كانش اول مرة يشرب مخدرات اللي مات وما صلاش يقينا عمره كله ما كانش بيصلي او معظم الصلوات مضيعها اللي مات وهو غافل يبقى حياته كلها كانت غفلة اللي ماتت وهي متبرئة هو يا جماعة ربنا بيحلم بس لحد امتى هيحلم لحد امتى هيحلم الذنوب لا تسقط بالتقادم يا اخواني احد السلف بس احد السلف اللي فاهمين بقى الفاطنين بيقول لما ابتلي ابتلاء شديد فبيقول اني لا اعرف لما ابتليت هذا الابتلاء قالوا له ليه قال لهم بذنب فعلته منذ عشرين سنة فاهم ان بعد عشرين سنة ممكن العقوبة تنزل لو ما كنتش تبت من الذنب ده الاب اللي هو شاب عنده ابو شاب صغير ماشي بالعربية بسرعة جنونية خبط شاب عنده 16 سنة قتله وطار بالعربية ومحدش عارفه بعد ما كبر وخلف ابن وحيد ابنه عنده 16 سنة نازل ده الكلام ده بعد 20 30 سنة نازل يعمل مشوار لابوه عربية طائشة جت خبطته ومات هو كمان الذنب ممكن عقوبته تنزل بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة طب انت بتحبطنا ليه انت دلوقتي عايز تقول ان كل ذنب عملناه في حياتنا مهددين بيه ايوه بس انا مش بحبطك انا بقول لك توبي وانهي التهديد ده من حياتك لحد امتى هتعيش مهدد لحد امتى هتعيشي مهدده بكل ذنب عملتيه ويوم ما تقابلوا ربنا مهدده بكل ذنب عملتيه لا يا اخواني لا عارفين الخادمه اللي كانت عند ناس من الاغنياء وفضلوا يضربوا فيها لغايه ما شبه افقدوها بصرها وطردوها لما عمت او فقدت شبه بصرها معظم بصرها وبعد كده ابنهم كبر واتجوز وخلف وفرحانين بالطفل ويكتشفوا انه اتولد اعمى اعمى بعد سنين عقوبه المعصيه نزلت الشاب اللي كان مدمن زنا والعياذ بالله لدرجه يعني من كتر ما فعل هذا هو ومجموعه من اصحابه في بيت من بيوت الزنا وكل واحد يدخل حجره الزنا والعياذ بالله ويخرج هو ساب نفسه اخر واحد يدخل في تلك الليله يفاجئ ان اللي جوه كانت اخته يفاجئ انها كانت اخته والعياذ بالله يبقى ده انت كل انت مهدد بكل ذنب مش شرط الوقت مش شرط تتعاقب الوقت بشروا الزاني بالفقر ولو بعد حين ولو بعد 100 سنه بشروا العاصي بالعقوبه ان لم يتب او يعفو الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين لحد امتى هيحلم لحد امتى لما بسمع قول الله فاين تذهبون يا بحس ان الناس ملايين على الصراط وكلهم خارجين بره وسايبين طريق ربنا ربنا بيقول لهم اين تذهبون رايحين فين رايحين سكك كلها تهديد رايحين سكك كلها خطر الممثله اللي عملت اشعه وقالوا لها عندك سرطان لبست حجاب بعد ما عملت اشعه تاني واكتشفت انها كانت خطا في الاشعه فقلعت الحجاب كنت خايفه من السرطان فجيت لربنا انت الذنوب اللي بتعمليها انت مهدده بسبب سببها بما هو اخطر من السرطان في الدنيا وفي الاخره التهديدات يا جماعه التهديدات بتاعه الذنوب خطيره جدا انا عايزك تركز معايا وعايزك تركزي معايا انا بكلم كل واحد نفسه يتوب وعايز حاجه تقوي قلبه انه يتوب بكلم كل واحد تاب وعايز ينقل النقله اللي بعد كده بكلم كل واحد واقف ويسال لسه اتوب ليه انا بكلم كل انسان بكلم نفسي بكلم نفسي عشان انطلق الى ربنا كمان وننطلق كلنا الى الله انا بكلم كل مسلم على وجه الكره الارضيه يا اخواني انا بقول لك انت عارف انت مهدد بايه انت مهدد بثلاث حاجات بكل ذنب عملته بكل ذنب مش هتين تهديد غير لما تتوب غير لما تتوب وهنتكلم الوقت نتوب من ذنب ذنب ازاي باذن الله انت مهدد انت مهدد بثلاث حاجات مهدد بكل ذنب بعقوبه في الدنيا ومهدد بكل ذنب انك تموت عليه وتبقى سوء خاتمه ومهدد بكل ذنب بعقوبه الاخره يعني ايه مهدد في عقوبه الدنيا يعني ايه يا جماعه انتوا ما سمعتوش قول الله كلا سوف تعلمون تخيل لما واحد يقول لواحد اب يقول لابنه انا هعرفك طب تخيل لما الملك يقول للعاصي انا هعرفك كلا سوف تعلمون ربنا بيقول لكم وبيقول لنا اخرتها ايه اخرتها ايه اللي بتجروا في الدنيا جري الوحوش اخرتها ايه كل شاب وبنت وقعوا في علاقه عاطفيه بكل تطوراتها اخرتها ايه يا اللي بتختاب يا نمامه اخرتها ايه اخره سوء الاخلاق اخره الغيبه اخره الكذب اخره الخيانه اخره عقوق الوالدين يعقل امك وابوك اخره قطيعه الرحم قطع ارحامك اخره معاصي الشباب اخره الزنا اخره المخدرات اخره الربا اخره الرشوه كلا سوف تعلمون ربنا بيقول لكل اللي بيعملوا المعاصي دي كلا سوف تعلمون هتعرفوا انا هعرفكم تخيلوا يا جماعه لما يجي نداء من الملك المغنية اللي قالت انا تعبت في دعوتي قد ما النبي عليه الصلاة والسلام تعب في دعوته كلا سوف تعلمون المغنية اللي وقفت ترقص عند الهرم جنب ابو الهول وحواليها عشرين الف شاب وفتاة بتضيعهم بتضيع نفسها وتضيعهم يا ترى عند ربنا ايه ساعتها ويا ترى نظرة الغضب ربنا نظر لها نظرة غضب ساعتها ولا لا ويا ترى يا ترى عند ربنا ايه في الوقت ده كلا سوف تعلمون انا هعرفك ربنا بيقول للعاصي انا هعرفك مين اللي يثبت قدام الكلمة دي مين اللي يثبت قدام زلزال القلب والملك ملك الكون مين العاصي انت تقدري ربنا يقول لك انا هعرفك تقدر ربنا يقول لك انا هوريك تقدر انا هوريك ربنا قالها يا جماعه ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى انا هوريك ربنا بيقول لبتوع المخدرات انا هوريكم لو ما تبتوش الا ان يعفو الله هو العفو الكريم الغفور الرحيم اللي ممكن يغفر ذنوب الدنيا كلها سبحانه وتعالى بدون ربنا رحيم يا جماعه ولكن احنا عايزين احنا عايزين نقرب منه عايزين نتحبب ليه عايزين نفرح ربنا بتوبتنا يا اخواني من يعمل مثق ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى مين اللي يستحمل بشر من الاقوياء يقول له انا هوريك طب لما الملك يقولها العبد العبد ده يعمل ايه انت لسه قلبك في مكانه انت لسه قلبك ما اتخلعش انت لسه تهديد ربنا ما خوفكش ربنا بيهدد العصاه بيقول سوف تعلمون بتقول بيقول من يعمل مثقال ذره شرا يرى انت مهدد في دنيتك مهدد انك انت يحصل لك اي حاجه انا فاكر يوم ما السما السما شتت عندنا في المنصوره تلج فاكر وبيها يا اخواني كنت عند واحد من اصدقائي وببص من البلكونه انا شفت منظر مفزع السما كان السما بتهجم على البشر واحد اتبطح في راسه وواحد جاله كدمه في ظهره بحته تلج ازاز عربيات اتكسر ازاز فوانيس نادي من النوادي اتكسر سبحان الله انا حسيت ساعتها امال يوم القيامه بقى اللي السما هتهجم على الارض فعلا اللي السما بكل حمامها وكل ما فيها هتهجم على الارض فعلا هنعمل ايه كلا سوف تعلمون اين تذهبون رايحين فين هتهربوا من تهديدات معاصيكم فين الا بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى العاصي عايش مرعوب عايش متوقع الخبطه هتيجي منين يا ترى الخبطه لو حد قابل شاب بالذات من اللي وقع في الزنا مرعوب لو طلع له كلكيه احسن تكون سرطان لو حس بالم احسن يكون هو متوقع الخبطه تجيله من اي ناحيه يا جماعه كل معصيه عامله زي قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي وقت العاصي ده عامل زي واحد واقف على حديده متوصله بسلك 3000 فولت وواحد في ايده الكبس بتاعه يقدر يعمل فيك ايه لو زعلته طب ربنا اللي قادر علينا يقدر يعمل فينا ايه لو عصيناه يا جماعه المعصيه مش سهله احنا مهددين يا اخواني ربنا لما امر الارض قال لها قال لها لما امر السماء قال اقلعي السماء اقلعت لما امر الارض وقال ان يغاض ماءها الماء غاض ربنا لما قال للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ربنا لما قال للتراب كن ادم بقى ادم ربنا لما قال للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بقت برد وسلام ربنا قادر بجناح جندي من جنوده قرى قوم لوط اتنسفت بصوت جندي من جنوده قرى مؤمن ال ياسين اتنسفت الله قادر بشوية هوا حول عشر مقاطعات ولايات في امريكا لحالة الطوارئ لانهم مرعوبين من شوية هوا في اعصار كاترينا الله قادر يا جماعه الله قادر لو ما فقتش لو ما فوقكش الاربع عرايس اللي ماتوا تحت العماره في دمياط والحادثه اللي حصلت لاثنين اصحابك وماتوا والسينما اللي ولعت فيها النار مش هتفوق غير وملك الموت داخل عليك لو ما فوقتيش لو ما فوقتيش لما شفت صاحبتك اللي ماتت يبقى مش هتفوقي غير وانت في ضمه القبر لو ما فوقتش بكاترينا وتسونامي وزلزال القاهره وسقوط الدويقه مش هتفوق غير على زلزال يوم القيامه لو ما فوقكش الممثل عرضه الازياء الفرنسيه اللي نسمت القران القرآن على الفستان بتاعها وامتهنت القرآن في عرض أزياء مش هيفوقك غير النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول لك على الحوض سحقا سحقا لازم نفوق يا جماعة لازم نفوق يا إخواني أنت مهدد بمعاصيك مهدد في الدنيا مهدد في أحبابك ممكن أختك ما تتجوزش بسبب ذنوبك ممكن ممكن ممكن والدك يفتقر بسبب ذنوبك انت ممكن تبقى شؤم على كل اللي حواليك انت ممكن تبرجك يبقى شؤم على عيلتك كلها كلها انت بتسبب الاذى في الدين والاخره لكل اللي حواليك لو شافوك وما انكروش عليك يا جماعه انا كنت مره ماشي في الشارع لقيت قطه ميته بطريقه فظيعه تحت عجل عربيه صعبت عليا قلت سبحان الله يعني صعبت عليا كده ببص لقيت شله اولاد وبنات واقفين جنبها قلت سبحان الله دي بذنب دول انت ذنوبك بتاثر في كل حاجه انت مهدد بحاجات انت ممكن ما تعرفهاش يا شاب يا اللي واقف مع فتاه الوقت وبتتكلم معاها انت مرات المستقبل واقفه الوقت في مكان تاني مع شاب برضه بيقول لها نفس الكلام اللي انت بتقوله للبنت دي ونفس الموقف اللي انت مع البنت دي هي فيه دلوقتي انت مهدد انك تعاقب في عرضك وشرفك وكل حاجه عقوبات تتخيلها او لا تتخيلها التهديد الاول انت مهدد في دنيتك الحق الحق بكل ذنب عملته طب اعمل ايه توب توب قول يا رب تبت ليك توبة عامة من كل الذنوب وتوبة خاصة من ذنب ذنب زي ما هنتكلم دلوقتي التهديد الثاني انت مهدد بسوء الخاتمة مهدد انك تموت في معصية في اي لحظة في اي لحظة اللي مات على زنا مش اول مرة يا جماعة والله ربنا ما بياخدش حد من اول مرة اللي مات في جرعة مخدرات زايدة ربنا ما بياخدش حد من اول مرة ابدا ابدا انت ماشي في سكة ما انتش عارف اخرها ولا ايه ما انتش فاكر خواتيم خواتيم اللي جابوا اخرة السكة دي المغنية اللي قالت انا تعبت في دعوتي قد ما الرسول عليه الصلاة والسلام تعب في دعوته ماتت مقتولة مقتولة شك فيها جوزها يا عيني الممثلة السندريلا ماتت منتحرة الممثلة العالمية اللي كانت اشهر ممثلة في العالم اه مفيش بقى ممثلة مفيش بقى super star بعد كده وبعد كده ماتت منتحرة وكتبت رسالة قبل موتها بتقول انا اتعس امرأة في العالم انت مستنيه ايه الطريق اللي انت ماشي فيها تاخدي منه ايه في الاخر اخرة الطريق اللي انت ماشي فيه ايه يا جماعة فاكرين الممثل اللي قال يجي لي مليون جنيه واموت بالسرطان ولما جاله السرطان ما نفعوش شيلن من المليون جنيه اللي جوله والممثل اللي كان مئات الالوف من المعجبات في العالم كله يتمنوا منه كلمة ولما جاله السرطان بقى يعض في خشب الاوضة انا مش بقول ان السرطان عقوبة انا مش بقول ان الفشل الكلوي عقوبة سبحان الله اي انسان يحصل له اي حاجة ده دي طهرة وقربة ورفعة ولكن انا بقول ان في الاخر يعني في الاخر حصل ايه المعاصي عملت ايه رفعت ايه اللي ملا الدنيا غنى غنى وفي الاخر نزف دمه كله في مستشفى اجنبي ومفيش دكتور عارف يعمل له حاجه الممثله اللي ملت الدنيا كلها افلام قذره في السبعينيات وفي النهايه لما جالها سرطان بيسموه في الطب cancer of prostitute سرطان عاهرات عملت ايه النهايه الممثل اللي مات في حجره زنا والعياذ بالله وهو عاري والعياذ بالله يا جماعه احنا لازم نفوق لازم نفوق لازم نعرف ان ملناش غير ربنا مفيش امان غير في كنف ربنا مفيش رحمة غير من ابواب رحمة ربنا مفيش امان في الدنيا دي كلها غير وانت مع الله هتفضل مهدد هتفضلي متعذبة هتفضل مرعوب هتفضلي قلقانة هتفضل عندك اكتئاب هتفضلي مخنوقة هتفضل مش عارف تنام هتفضل عارف انك مهدد والعقوبة هتنزل لو ما تبتش او ربنا سبحانه وتعالى عفا التهديد الثالث انت مهدد في اخرتك بس انا عايز افكركم يا جماعة افكركم بعروة بن الزبير عروة بن الزبير رضي الله عنه عروة بن الزبير يا جماعة لما جم يقطعوا له رجله فمسك رجليه اللي هتدفن بقى قبل ما تدفن وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى حرام قط الأمانة راجعه لك يا رب الأمانة اللي اديتها لي ما استعملتهاش غير في طاعتك يا رب انت وانت بتموتي هتقولي يا رب أشهدك إن عيني ما بصتش بها الحرام لساني ما نطقتش بحرام ودني ما سمعتش بها حرام قلبي ما تمنتش بحرام رجلي ما مشيتش بها في مشوار حرام بطني ما كلتش مال حرام مين اللي يقدر يقول الكلمة دي يا جماعة مين عبد الله بن عامر بن الزبير عبد الله بن عامر بن الزبير رضي الله رحمه الله قصص فظيعة عبد الله بن عامر كان بيحتضر بيموت بيموت وهو بيموت سمع الاذان قال لهم احملوني الى المسجد ده انت بتموت بتحتضر قال لهم لا اسمع نداء الله ولا اجيب ما ينفعش عاش حياته يلبي فمات وهو بيلبي انت عارف انت مهدد بايه في اخرتك لو ما تبتش الى الله احنا مهددين يا جماعه يا جماعه القانون لا يحمي المغفلين اللي هينزل تحت التراب ويكتشف ان الشيطان كان مستغفله يعني المغنيه اللي بعد ما ماتت وزعوا على روحها اخر شريط ليها ما كانش نزل في السوق انا وانا انا بفكر في الموقف ده وانا جاي النهارده قلت يا جماعه يقينا دول مش عارفين حاجه اصل هم بيحبوها يقينا مش عايزين يؤذوها في قبرها هم مش عارفين عايزين حد يعرفهم ولكن للاسف يا جماعه القانون لا يحمي المغفلين المغفل اللي الشيطان استغفله القانون لا يحميه لا يحميه تحت التراب مقاييس ثانيه خالص مقاييس ثانيه خالص كل واحد جايب بالشهادات قد كده انت معاك ايه معايا فلوس استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت معايا دكتوراه من كامبريدج استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت معايا دبلومه quality management من الجامعه الامريكيه استعملتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت كان في نسور وسيوف وسيوف ونجوم على كتافي استخدمتها في طاعه ربنا وخدمه الناس لا ده انا كنت برعبهم برعبهم يبقى صفر وانت انا كنت استاذ جامعه برتبه وزير وانا كنت وزير بحق وحقيقي استخدمت الكرسي في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت كده انا كان معايا فلوس كتير ده انا لو كنت خدت فلوسي وسبت البلد كان اقتصاد البلد يتهز استخدمتها في طاعه ربنا واطعام الفقراء ونصره الدعوه ودعوه غير المسلمين للاسلام في العالم لا يبقى صفر وانت انا كان معايا فلوس بسلف الحكومه لما تتزنق استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر وانت كان معايا معادله امريكيه وانا كان معايا زماله كليه الجراحين الملكيه وانا كان معايا زماله اوكسفورد وانا كان معايا استخدمتها في طاعه ربنا لا يبقى صفر كل حاجة ما استخدمتش في طاعه ربنا تحت التراب صفر صفر يا جماعة مقاييس تانية يا جماعة مقاييس تانية خالص انا عايز اقول لك انت هتقابل ربنا بكل الذنوب دي ازاي انا قعدت حسبتها النهاردة والله حساب يرعب قعدت احسبها كده اكتب الذنوب اللي احنا بنقع فيها اكتبي عقوق الوالدين قطاعة الارحام آه، السخرية الغيبة النميمة الكذب الخيانة عدم غض البصر سماع الاغاني كل معاصي الشباب معاصي السر اكتبي كل المعاصي الرشوة الربا اكتب كل المعاصي وبص كده انا لا يمكن يوم يعدي عليا ما اقعش في معصيه ولو حتى واحده من دول لا يمكن لو ما وقعتش في حقوق الوالدين النهارده تقع في الغيبه لو ما وقعتيش في النميمه النهارده ممكن تقعي في عدم غض البصر لو ما سمعتش اغنيه حرام النهارده بك يا جماعه طب تخيلوا لو انت عشت 40 50 سنه بعد سن البلوغ تقابل ربنا بذنب اضرب في عدد ايام عمرك تقول له ربنا ايه لو ذنب واحد كل يوم يا جماعه لازم نتوب هنتوب هنقابل ربنا ازاي كده يا جماعة احد السلف كان بعد الفجر بعد طول القيام والبكاء يقف ويقول وهولا لو كان هولا واحدا يا رب لكفى كيف وهي أو أهوال كثيرة يعني ايه بيقول يا رب لو كان صراط بس كان كفاية يا رب ان احنا نشتغل ليل نهار عشان يا رب لو ما كانش في الاخرة غير امتحان العرض عليك كان كفاية يا رب لو ما كانش في غير سؤال الملكين في القبر كان كفاية يا رب لو ما كانش في غير وزن الاعمال على الميزان كانت كفاية يا رب ده كان كفاية يا رب ده لو ما كانش في غير جنة اللي يدخلها يا يدخلها يا اما خلاص ما فيش جنة لو ما كانش في حتى نار كان كفاية يا رب كان كفاية لو ما كانش في جنة لو كانت نار اللي يعصي يدخلها واللي ما يعصيش ياخد حاجة مش كان كفاية ولكنها أهوال كثيرة الربيع بن خثيم كان يبكي في القيام لدرجة أمه تقول له يا بني أقتلت نفسا أنت قتلت قتيل يا ابني يقول لها قتلت نفسي أنا كل أغنية سمعتها طعنة في قلبي وإيماني أنا كل بصة حرام بصيتها طعنة في قلبي وإيماني أنت كل موقع دخلت عليه طعنة في قلبك وإيمانك أنت كل حتة مكياج ولا خصلة بينتيها ولا شاب كلمتيه طعنة في قلبك وإيمانك يا جماعة ده اللي بيشوف النار في الرؤية بيتوب امال اللي يشوفها في الحقيقة يعمل ايه راجل واحد من الناس يعني يعني واحد من الناس كان نام حلم ان يوم القيامة والنار بتطير شرار على الخلق والناس بتصرخ وتفر وتفزع تفزع فهو في اخر الرؤية حلم ان جت شرارات منها على رجليه وبيصرخ وصحي وهو بيصرخ بيقول صحيت لقيت مواضع دراهم مكان الحروق دهيت فعلا حروق موجودة تاب الى الله ده شافها في الحلم امال اللي شافها في الحقيقة ابن عمر لما شاف النار في الحلم تحول الى قوام لله قوام لله طول عمره امال اللي يشوفها في الحقيقة هيعمل ايه وهيقول ايه يا اخواني الموقف اخطر مما نتخيل احنا مهددين مهددين بسبب المعاصي بتاعتنا مهددين تهديدات شديدة جدا خد بالك خد بالك انك بتراقب ده اللي اتهموه في الجريمه بتاعه المغنيه ولا الممثله اللي اتقتلت في دبي قالوا جابوا منين قالوا الكاميرا لقطت ماركه القميص فقاموا باعتين للمصنع بتاع اوروبا قام قايل لهم ال 43 فرع اللي في دبي اللي بيت... ال 34 فرع اللي بيتعامل معاهم في دبي راحوا جابوا الكود من الفيزا جا... كارد وقالوا يبقى ممكن هو فلان سبحان الله ربنا يبرئ كل من اتهم بظلم قالوا يبقى ممكن هو فلان يعني ايه يا جماعه يعني انت تخيل دي رقابه البشر امال رقابه الله انا صوتي بيجي لكم ازاي ده انا صوتي ده بيطلع فوق وصورتي كلها بتنزل لكم من قمر صناعي يعني ايه يعني تخيل البشر يقدروا يراقبوا بعض كده امال رقابه الله ليكي الرقابة الفنية بتراقب الفيلم لقطة لقطة عشان طبعا تحط الحاجات الوحشة وتسي- وتشيل الحاجات الحلوة تخيل رقابة ربنا لقطة لقطة لحياتك احنا مراقبين يا جماعة انت لازم تتغير انت لازم تتغيري مفيش مناص يا جماعه لازم تغيير حقيقي لازم محمد الفاتح فتح القسطنطينيه وعنده 22 سنه أسامة بن زيد كان خارج يحارب الروم عنده 17 سنة أول كتاب البخاري ألفه كان عنده 16 سنة حزين على شباب الأمة حزين على كل بنت وشاب قاعدين في ثانوي أو بنت وشاب في جامعة مش عارفين إنكم كنتوا قوات جيوش لو الإيمان دخل في قلوبكم هيقلبكم أبطال للأمة وأبطال للتاريخ على قد الإيمان ما هيدخل على قد الإيمان الايمان ما هيملى القلوب يا جماعه قوموا قوموا ده انتوا احفاد ابطال ولاد ابطال قوموا ده انتوا أح- جدودكم عملوا امجاد في الدنيا كلها اتسطرت في التاريخ كله قوموا يا جماعه قوموا يا جماعه قوم لازم تتغير لا انسى شاب كان بيقول لي شاب من الشباب كان بيقول لي كلمه جميله قوي بيقول لي شوفوا مرتب حياته ازاي انا عايزك تتعلمي عايزك تتعلم بيقول لي انا بعد الفجر بقعد جلسه الضحى واقرا ورد القران وبعد كده ينام شويه بقى زي الاجهزه اللي احنا فيها كده وبعد الظهر اذاكر علم شرعي يعني يكون مثلا في معهد دعاء ولا متابع مع شيخ ولا حد ويذاكر علم شرعي وبعد العصر بنزل افوت على الشباب اصحابي ادعوهم وبعد المغرب احضر درس وبعد العشاء انام عشان اصحى اقوم الليل ياه مين اللي يقدر اللي يعمل كده سنه واحده بس يبشر ان ربنا هيصطفيه من افضل الناس في الارض بعد الفجر جلسة الضحى وال- وال- وورد القرآن بعد الظهر العلم الشرعي بقى عشان يعرف دينه فقه الطهارة والصلاة والأحكام والعقيدة بعد العصر ينزل يلف على الشباب أصحابه أو البنات صحبتها عشان يدعوهم إلى الله بعد المغرب يحضر درس يشحن قلبه وإيمانه بعد العشاء ينام يصحى يقوم الليل يا جماعة يعني في حاجات عايز أقولها لكم ولكن التوصية المهمة بتاعتنا الوقت بقى في الحلقة بتاعت الليلة التوصية المهمة فاكرين ورقة الذنوب النهاردة بقى اهم يوم لازم نعمل في ورقة الذنوب النهاردة كشكول الذنوب كشكول الذنوب ده لازم يتعمل الكشكول ده هيفرق في حياتك انا قلت لكم يا جماعة احفظوا معايا بقى عشان الورقة ديت انا عايزك تعملها لنفسك وتعمليها لنفسك او الكشكول ده وتصوره وتوزعه على كل اللي تعرفهم عشان نفتح ذهن الناس انا فاكر ايام الكلية كنت اقعد عايز اعمل ورقة الذنوب مش عارف طب افتكر ايه انا بفتح لك ذهنك الوقت في ذنوب على ذنوب على ذنوب قبل ما تفاجئ بها يوم القيامة اول حاجة اول ذنوب ذنوب العلاقات المحرمة العلاقات المحرمة دي ورقة وانت افتكر كل بنت كلمتها في تليفون او في شات او حطيت نمرتها حرام عندك وكنت ناوي تكلمها او او او كلمتها في الجامعة منك ليها او في نادي او في اي مكان كل شاب كلمتيه في شاتنج او تليفون او على النت او يبقى اكتب العلاقات المحرمة الصفحة اللي بعد كده ظلم العباد كل مدرس كلت عليه فلوسه كل غيبة اختبتيها كل نميمة نمتيها كل ظن سوء ظنته في خ- مخلوق كل اتهام كل واحد ضربته كل حد اذيته كل حد ظلمته كل حد افتريت عليه بمركزك واتعاليت عليه بفلوسك ولا مركزك يبقى تاني صفحة ظلم العباد ثالث صفحة يا جماعة ذنوب القلب افتكر بقى ذنوب قلبك اللي هتعرض بيها على الله كل حسد كل غيرة انت اللي عارف اللي جوه قلبك انت اللي عارفة لازم تكتب الكلام ده دلوقتي الذنوب اللي بعد كده ذنوب الفرائض كل فجر ضاع كل يوم صيام راح كل كل كل فريضة ضيعتها كل صلاة ما صلتهاش ذنوب الفرائض الصفحة اللي بعدها ذنوب عقوق الوالدين كل مرة شوحت بإيدك كل مرة كلمت أبوك بأسلوب مش حلو كل مرة رزعت الباب وراك وخرجت كل مرة اتشكلت مع والدك أو والدتك اكتب الصفحة اللي بعدها ذنوب الأرحام قطاعة الأرحام كل مرة قطعت رحم من أرحامك أو أذيتهم أو حاولت تاكل ورث حد منهم أو أو أو أو اختبتهم بالذات الأرحام يبقى ذنب قطاعة الأرحام الصفحة اللي بعدها الذنوب المتعدية كل واحدة علمتها المكياج كل واحدة علمتها لف الطرح كل واحدة عرفتها موقع لف طرح كل واحد عرفته موقع اغاني او موقع صور سيئة كل واحد حملت له بالبلوتوث ولا ولا باي طريقة اغنية كل واحدة عرفتيها على اولاد كل واحد عرفته على بنات كل واحد عرفته مخدرات كل واحد عرفته سكك قرية سياحية ما كانش يعرف عنها حاجة وراح وعصى فيها ربنا الذنوب المتعدية كل دي يا جماعة اكتبوها اكتبوها والورقة دي بص لها بص ليها وقولي كل ذنب من دول انت مهددة بيه ذنب ذنب عقوبة في دنيتك في جوازك في ولادك في صحتك في الرزق في النفسية في حب الناس ليكي في احبابك في اي حاجة كل ذنب من دول مهددة بيه في الدنيا مهدد بيه في الخاتمة انك تموت بمعصية بسببه مهددة بيه في الاخرة في كل مراحل الاخرة مهدد بيه انك تحرم من صنف من نعيم الجنة بسببه يبقى اذا يا اخواني الذنوب دي التهديدات بتاعت حياتنا طب احنا عملنا الورقة دي ليه عشان انا عايز الورقه ديت هاتها هاتها من على الدرس من على النت لو مش فاكر العناصر واكتبها اكتبها بالتفصيل وزودوا عليها وانشروها وسط الشباب عشان يعرفهم يعرفوا هم عملوا ايه يعرفوا هم مهددين بايه يعرفوا التهديدات الخطيره اللي هم فيها طب والحل توبه عامه وخاصه توبة عامة عامة ان ان ان الذنوب دي نقوم ونتوضى ونصلي لتوبة ونستغفر ليل نهار طول عمرنا لله وخاصة انك تمسك ذنب ذنب من دول اللهم اني استغفرك من تلك المعصية اللهم تب علي من هذا الذنب والذنب ده تقيل لا ده انا عايز بقى توبة خاصة وضوء وركعتين توبة والذنب ده في حق انسان اه انا عايز بقى اروح اديله حقه عشان ادخل على ربنا نظيف وطاهر والذنب ده وديت انا انا عملت ذنب متعدي في حقها وعرفتها سكة الفساد يبقى هدعوها الى الله وادعي لها بالهداية والذنب ده والذنب ده ندخل لربنا طاهرين ونضاف يا جماعه الذنوب ديت لازم نفتكرها ولازم نعيش فيها ورقه الذنوب اللي قلت لكم عليها او كشكول الذنوب وورقه الخسائر اللي قلت لكم عليها امبارح دول زاد ليك زاد ليك حصانه ضد انك ترجع ضد انك ترجع تاني اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى المسلمين أجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم أنزل الإيمان في قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أغثنا اللهم أنقذ أمة محمد من كيد أعدائها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم